بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فبإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة يا جماعة عن سورة المؤمنون وسورة النور معانا سورة المؤمنون وسورة النور هنتكلم الأول عن سورة المؤمنون سورة المؤمنون بتتكلم عن إيه يعني موضوع سورة المؤمنون موضوع يعني يعد إلى حد ما جديد في الكلام عنه وخطير جدا يا جماعة سورة المؤمنون المفترض انها بتتكلم عن الدعوة ازاي نكلم الناس عن نعم ربنا فلما نكلمهم عن نعم ربنا هيجادلونا فلما يجادلونا هنرد عليهم ازاي فلما نرد عليهم مش هيبقى كل الرد ده العقل لا لازم هنتكلم عن الله والدار الاخرة يعني سورة المؤمنون بتقول لك ازاي تتكلم في الدعوة كان المتوقع ان ده يبقى موضوعها بس ولكن نفاجئ ان ربنا في اول سورة المؤمنون حط صفات المؤمنين في الاول قبل ما يعلمنا نتكلم ازاي حط صفات المؤمنين في الاول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الصفات بتاعت المؤمنين طب ليه ربنا حط صفات المؤمنين في الاول عشان ربنا يقول لك صفات الدين قبل كلام الدين صفات الدعوة قبل كلام الدعوة لازم يبقى صفات الدين فينا الاول قبل ما نخرج للناس يبقى اول سورة المؤمنون بادئ بالصفات يا جماعة عشان نفهم فكرة النموذج ايه فكرة النموذج فكرة النموذج ان لازم احنا الاول كملتزمين نبقى نموذج عشان لما نخرج للناس نكلم الناس في الدين يتأثروا بينا قبل ما يتأثروا بكلامنا عشان كده ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اداله 23 سنة 23 سنة افتح فيهم العالم كله قعد 21 سنة منهم يبني في النموذج ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ الاول بتربية أبي- اي نبي قبل ما يخرجوا للناس يدعو الى الله عشان الاول يبقى نموذج لازم الداعية ده يبقى نموذج لازم انت تبقى نموذج وسط اصحابك نموذج في كليتك نموذج في شغلك نموذج معبر عن الدين يعني ايه نموذج يعني احنا كده يا جماعة تخيلوا لو بقى الملتزمين في الفهم ما شاء الله اية من ايات ربنا في الفهم وفي العلم وفي الدين وفي الجهد وفي الدعوة مجتهدين جدا وفي الايمان والعبادة اوراد العبادة دي اغلى حاجة عندهم في حياتهم وفي الاخلاق اعلى اخلاق اية من ايات ربنا في الاخلاق وفي المعاملات وفي الدنيا ناس ظراف وناس لطاف وناس ضحوكين وناس مندمجين مع الناس ومتفاعلين مع الناس مش الناس في جنب وهم في جنب تخيلوا لو الملتزمين بقوا بالصورة دي وفي الدنيا زي ما هم ده في تجارته وده في شغله وده في عيادته وده في كل واحد في الدنيا بتاعته زي ما هو قال لا تخيلوا لو الصورة دي بقت صورة الملتزمين قد ايه هنكسب الناس الوقت لما حاولوا انهم يحاربوا الالتزام اكتر حاجة دخلوا الهدم الالتزام من خلالها هم الملتزمين نفسهم لان الدعوة دعوة كاملة ما يقدرش يهدمها طب يهدم الدعوة ازاي اهل الباطل بيفكروا من خلال الداعية نفسه من خلال الملتزم نفسه من خلاله انه يتصيد لك اخطائك ونقائصك وذنوبك وعيوبك وينشرها ويعملها اعلانات في الاعلام وفي كل حتة في العالم عشان يهدم الدين من خلالك انت عشان كده فكرة النموذج دي اخطر فكرة مؤثرة في الدين كله النبي 21 سنة كاملة يبني في النموذج بعد كده نبدأ نخرج للروم بقى بعد كده نبدأ نخرج بقى للقبائل التانية بقى انما النموذج يتبني الاول ليه يا جماعة النموذج ده عامل زي الموديل كده اول حاجة انا عايز اعمل الموديل الاولاني من عربية جديدة بعد ما عملت الموديل الاستنساخ عاد سريع بقى بعد ما الملتزمين اللي بحق وهيبقوا موجودين اي حد هيجي ويشوفهم عشان كده ليه الوقت الشباب اللي بيلتزم جديد بيبقى مستوى ضعيف ليه الملتزمين مستوى ضعيف لان مفيش نموذج لان الوقت اللي دخل الجامع ده ما هو لو لقى ناس مجتهده في العباده وناس مجتهده في الدعوه وناس مجتهده في العلم وناس مؤمنه عابده وناس اخلاق هو هيتشكل فورا على الموضوع ده فورا هيبقى دي حياته يبقى اذا اكتر حاجه بتخلي الدين ينتشر وجود النموذج وجود الصوره اللي بتعبر عن جمال الدين وروعته ان الدين ما يفضلش كلام على ورق او كلام على لساننا مش كلام دين صفات الدين تبقى موجوده فينا عشان كده من الحاجات الجميله جدا في القران السحره بتوع فرعون داخلين يقولوا له أئن لنا لأجرا هتدينا فلوس طب هتقربنا منك ولا لا وقاعدين يتوششوا بينهم وبين نفسهم وازاي نغلب موسى واجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا قال له وفجأة يخروا سجدا وامنا برب هارون وموسى فرعون يكلمهم يقول له اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا كأن حشرة ماسكة جناح بعوضة اللي هي الدنيا واتحكم في جناح البعوضة اللي معاك زي ما انت عايز تتحكم فيه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يقول لهم هقتلكم لا احنا ثابتين على الدين هعمل فيك واحنا ثابتين على الدين جابوا ده منين منين يا جماعة الصحراء في لحظة واحدة اتقلبت حياتهم بالمنظر ده منين لانهم اول ما دخلوا الدين شافوا موسى واقف في وش فرعون بيقول له واني لاظنك يا فرعون مسبورا شافوا موسى واقف في وش فرعون بيكلمه بقمة الرجولة وبقمة البطولة فدخل على الدين انه كده فدخل هو ده الدين هو دخل شاف الصورة دي قدامه فما شاف الصورة قدامه بقت هي دي الدين قدامه يبقى يا جماعة لما تدخل تلاقي النموذج ده لما الناس تدخل تلاقينا نموذج الناس هتطلع لوحدها لما اصحابك اللي بيلتزموا على ديك يلاقوك نموذج هم هيطلعوا قبل ما انت تكلمهم لما يلاقوك انسان عابد ومجتهد وبتجري هنا وبتجري هنا وبتطلب علم وبتضحي عشان الدين وبتبكي من خشية الله لما تسمع ايات النار هم نفسهم هيبقوا كده من غير ما انت تكلمهم في الكلام ده عشان كده في قصة غلام صاحب الاخدود ال ال الناس لما الراجل حفر لهم الاخاديد الطاغية حفر لهم الاخاديد قال لهم هر- قال لهم هرميكوا فيها هولع فيكوا لو ما رجعتوش تاني كان قدامهم رخصة ان هم يقولوا بلسانهم انهم مش مؤمنين ويفضل الايمان في قلوبهم ليه ما خدوش الرخصة ها ليه لان قدام عينهم شافوا غلام الاخدود وهو بيتقتل عشان الدعوة وهو بيضحي بحياته عشان الدعوة فدخلوا على ان الدين كده النموذج عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد انه يدعو احد المشركين مرة ربطه في عمود من عواميد المسجد ليه بعض الناس يفسر الموقف ده يقول لك عشان يشوف الصحابة ثلاث اربع ايام في المسجد كده غصب عنه يشوف الصحابة ويشوف عبادة الصحابة يقول هو ده الدين الحق كان المسلمين زمان لما يفتحوا بلد ما يسكنوش جواها يقوموا بينهم مدينة على اطراف البلد يبنوا المدينة على اطرافها يقوم الناس اللي, اللي قريبين منهم يشوفوا بيدخلوا في الاسلام اللي بعدهم يشوفوا بيدخلوا في الاسلام يدخلوا في الاسلام عن طريق ان هم شافوا المسلمين وعن طريق ان هم شافوا سلوكيات المسلمين كان هي دي الطريقة اللي بيتدخل فيها في الاسلام انما الوقت يا جماعة للاسف الشديد الحاجة المفتقدة دلوقتي الحاجة اللي مش موجودة دلوقتي النموذج ان احنا نبقى نموذج للدين عشان كده ربنا في الاول جاب لك النموذج في وشك كده قد افلح المؤمنون قد افلح اسلوب اليقين اسلوب التوكيد قد مع الفعل الماضي يقين هو ده طريق الفلاح افلح عارفين الفلاح اللي هو بيعمل الفلاحة ده ما ما هو نفس الجذر اللغوي بتاع الفلاح الفلاح يفضل يتعب ويشقى ويبهدل نفسه ويحرس ويصحى بالليل عشان يروي الارض ويسهر في الارض ويجي تاني بعد الفجر وبعد كده يقول يا رب طلع لي الثمرة ربنا بقدرته يطلع له الثمرة اهو ده اللي احنا بنعمله في الدين يا جماعة احنا بنتعب في الدين وبنجتهد في الدين عشان الثمرة في ايماننا تطلع وعشان الثمرة في ايدية الناس تطلع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ربنا جاب هم كلمة هم دي اللي بتأكد وجاب الجملة الاسمية دلالة على ان الخشوع ده مستمر مش في صلاة الظهر كنت خاشع وفي العصر ما اناش خاشع مش في التراويح امبارح كنت خاشع والنهاردة مش خاشع مش مش رمضان اللي فات كان الايمان عالي في قلبي ورمضان ده الايمان نازل لا ده انا الايمان في قلبي المنحنى بتاع الايمان مستمر في قلبي ما بينزلش منسوب الايمان في قلبي غير ذبذبات طفيفه انما مش هنزل الارض وارجع اطلع تاني وانزل الارض لا المنسوب بتاع الايمان يعني ايه الذبذبه بتاعته ذبذبه طفيفه يبقى الاستمراريه الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون تدل على استمراريه الخشوع في كل الصلوات والذين هم عن اللغو معرضون يا رب الاعراض عن اللغو جه بعد الخشوع في الصلاه ليه لان الصلاه خلتك انسان جد الصلاه خلتك عندك جديه في حياتك اللي بيتعامل مع رئيس الجمهوريه وعلى طول شغله مع رئيس الجمهوريه ما بيتكلمش اي كلام بقى ده يقول لك ده فلان ده مش عارف مركزه فين في رئاسه الجمهوريه ليه لان هو بقى من كتر ما اتعامل مع الشخصيات العظيمه او الشخصيات الكبيره بقى انسان جد في حياته ما يتكلمش غير كلمه جد الوقت بتاعه بيحافظ عليه كل سلوكياته فيها جديه كذلك انت لما تقف بين ايدين الملك خمس مرات في اليوم تخيل كميه الجديه اللي تبقى جواك تخيل انت تبقى جد قد ايه الذين هم عن اللغو معرضون وعشان انت بعد ما صليت والايمانيات دخلت في قلبك ونفحات الخلوة مع الله في الصلاة ملت قلبك بقيت ما انتش عايز تعكر صفو هذا الايمان بانك انت تكلم اي مخلوق عشان كده من علامات الصلاة الصح الصلاة اللي بحق وحقيقي انك انت بعدها تلاقي نفسك ما انتش عايز تكلم اي حد ولا عايز تقعد مع اي حد انت عايز تفضل مع الله انا مش عايز اسيبك يا رب انا خلاص قلبي ولف على الخلوة مع الله سبحانه وتعالى كل دي صفات يا جماعة كل دي صفات غير ان لما يجي الاعراض عن اللغو بعد الصلاة طب ما الناس بتصلي ليه سلوكها ما بيتغيرش وليه جديتها ما بتتغيرش وليه ما بيزادوش في الناس بعد ما بيصلوا ليه يا جماعة لان العبادة غير مثمرة لان ربنا هنا بيقول لنا لازم عبادتك تبقى مثمرة لازم تشوف ثمرة عبادتك في سلوكك وثمرة عبادتك في حياتك وثمرة عبادتك في بصيرتك وثمرة عبادتك في كل شيء في دنيتك لازم ثمرة العبادة تطلع لازم ثمرة الصلاة تطلع في قلبك وفي ايمانك لازم عبادتك دي تبقى عبادة مثمرة لو عبادة مش مثمرة يبقى انت العبادة بتاعتك فيها حاجة غلط عشان كده دايما خد بالك من ثمار الحمارة بتاعتك والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون في فاعلية في العبادة مش اي عبادة في فاعلية يعني انسان له فاعلية في المجتمع انا بطلع صدقة في ناس لما بتيجي تطلع صدقة مع 1000 جنيه يديها لاي حد وخلاص المهم يخلص منها وخلاص او يخلص من الزكاة وخلاص ما ينفعش يا جماعة يبقى في فاعلية لما بطلع حاجة انا عارف انا بطلعها فين وعارف هي بتؤثر قد ايه وعارف انا بخدم بيها الفقير قد ايه وانا بخدم بيها دين قد ايه في فاعلية في العباد في فاعلية في المجتمع والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين قال لا ده احنا كنا في العبادات دخلنا في الاخلاقيات بعد كده هندخل في المعاملات والذين هم لاماناتهم امانتك في وظيفتك امانتك مع زوجتك امانتك مع اولادك امانتك في عبادة ربنا وفي حق الله امانتك في حق الرحم امانتك في حق الجيرة الامانات اللي ربنا حملها عليك لاماناتهم وعهدهم راعون يعني اي عبادات وبعد كده معاملات وبعد كده اخلاقيات وبعد كده نرجع عبادات تاني والذين هم على صلواتهم يحافظون ليه ليه ربنا بدأ بالعبادات لان العبادات هي الذات اللي لما قلبك بيتشحن بيه تقدر تطبق تكاليف الدين طب ليه ربنا جاب بعدها المعاملات لان لازم عبادتك تبقى مثمرة لو انت في المسجد شيخ وقاعد تبكي من خشية الله وفي المعاملات مع الناس انسان سيء لا تتقي الله يبقى عبادتك دي مردودة عليك لازم ثمرة العبادات تخرج في المعاملات طيب ليه العبادات مع المعاملات مع الاخلاقيات عشان ربنا يقول ان النموذج ده ناس عندها فهم عندها شمولية للدين وعندها عزم مش بيطبق جانب من الدين ويسيب جانب بيطبق كل جوانب الدين الفهم والعزم عند هؤلاء عند هذا النموذج وتلاقي ربنا يقول لك ايه قد افلح ايه المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن لغو معرضون طب ما كان ممكن ربنا يقول قد افلح المؤمن اللي بيخشع في الصلاه واللي بيعرض عن اللغو ليه ربنا جابها بصيغه الجمع عشان ربنا يقول لك ان مش ممكن انسان يتربى على الصفات دي لوحده ابدا لازم بيئه فيها الصفات دي يتربى عليها لازم ما ينفعش تطلع الصفات دي لوحدك لازم يكون في بيئه هذه الصفات فيها انت بتكتسبها فتتربى عليها وده بيبين خطوره التربيه ان لا نموذج بدون تربيه هيطلع نموذج من غير تربيه ازاي ازاي العربية الموديل الجميل ده هتتعمل ازاي من غير مصنع يصنعها طب الموديل الجميل ده بتاع المؤمن الفاهم العالم المجتهد المضحي الظريف اللطيف اللي شخصيته حلوة الودود المندمج مع المجتمع اللي اخلاقياته عالية النموذج ده هيطلع ازاي لابد من التربية فاول سورة المؤمنون بيؤكد خطورة التربية والذين هم على صلواتهم يحافظون زي ما اللي بيبني فيلا كده بيحافظ عليها يبني سور من حواليها ويحوط عليها حوط على صلاتك يعني ايه حوط على صلاتك روح الجامع بدري روح الجامع من قبل الاذان روح الجامع عشان تصلي السنه القبليه وبعد كده السنه البعديه تبقى انت بتحوط على الصلاه بتاعتك نام بدري عشان تحوط على قيام الليل روح الجامع بدري عشان تحوط على تكبيره الاحرام دايما كده يا جماعه دايما خليك انسان بتحوط على العباده بتاعتك بتحافظ عليها ده علامه الانسان الصادق انما انك انت ما تحافظش عليها انا هصوم بكره وما اتسحرتش ما حوطتش على الصيام بتاعك لو صيام نفس هتفطر تاني يوم طب انا بصوم بكره وبتسحر الساعه 12 بالليل ما انا هرق نفسي وهيبقى صيام من غير معاني ايمانيه ولا من غير حاجه انما تسحر يبقى اذا حافظ على العباده بتاعتك يحافظون على صلواتين كلها الناس دي مش كلها مش مش مش دي صلاه يا جماعه ماشي الخمس فروض اللي بيصلوهم لربنا ربنا ده محافظين على الضحى محافظين على الوتر محافظين على القيام محافظين على ركعات النفل المطلق محافظين على السنن القبليه والبعديه على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الفردوس لم تذكر في القرآن الا مرتين مرة في اخر سورة الكهف اللي احنا شرحناها اللي بتبين الانسان اللي واقف على صخر من صخور دينه اللي بيتحرك عشان دينه الانسان اللي لازم يسد صخر من الصخور ومرة هنا في اول سورة المؤمنون النموذج اللي لما الناس كلها تشوفه تنبهر بيه عشان كده دول اعلى مقامين في الدين على الاطلاق الفردوس الاعلى اللي هي في جوار الله اللي هي سقفها عرش الله سبحانه وتعالى يعني احنا بنتكلم عن اعلى مقامات الدين ايه صفات النموذج كمان في الصورة من اخطر الصفات اللي الصورة ركزت عليها وده سبحان ربي يعني في ملمح كده يعني لما تربطه مع اسم الصورة تحس ان الموضوع ايه في معنى جميل قوي من اخطر الصفات اللي الصورة ركزت عليها الخوف الخوف ان المؤمن ده انسان شديد الخوف من الله الصورة من اولها لاخرها يا جماعة فاكرين امبارح لما اتكلمنا عن الانبياء قلنا من اولها لاخرها لفظ العبادة مكرر فيها ازاي او صورة المؤمنون من اولها لاخرها الفاظ الخوف كلها اكتر صورة في القرآن ذكر فيها مرادفات الخوف هي صورة المؤمنون من اولها الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون يعني ايه خاشع خاشع ده يعني لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا قبل ما اي مبنى بيتصدع بيتشقق يعني كأن الجبل يتشقق قبل ما ينهار ده ربنا بيقول لك ومن اياته انك ترى الارض خاشعة الارض بقالها ست شهور ما نزلش عليها مية اتشققت كأن ربنا بيقول لك الخشوع ده انك تتشقق انك تتفتت من بعضك زي ما الجبل بيتفتت وانت واقف بين ايدين ربنا انك تقف بين ايدين ربنا تترعش من كتر تعظيم مقام الله زي بالظبط اللي واقف بين ايدين رئيس جمهورية يلقي بيان عليه ايديه تقعد تترعش ليه معظم مقامه انت وانت واقف في الصلاه بين ايدين الملك سبحانه وتعالى واقف بتترعش من كتر الخوف من الله ومن كتر اجلال الله سبحانه وتعالى ده اولها يا جماعه بعد كده واحنا ماشيين نلاقي كل الانبياء بيقولوا لقومهم قومهم ايه انه لا اله الا انا فايه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون انتوا مش خايفين ده الانبياء نفسهم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون خافوا مني بل في اربع خمس ايات ربنا جابهم ورا بعض كده فيهم الفاظ خوف خوف عجيبه جدا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون يبقى الخشية والاشفاق والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يعني لفظ الخشية ولفظ الاشفاق ولفظ التقوى ولفظ الوجل ايه الالفاظ دي كلها يا رب ولفظ الخشوع في الاول ولفظ التقوى في وسط الصورة ايه ده ده انت كمان لما تيجي في الشوط الاخراني اللي ربنا نزل بالجلد بتاع التذكير بالاخرة والموت والقيامة والحساب والوزن والعرض على الله اللي نزل بالتذكير بتاع الاخرة بيه على ظهور وقلوب المشركين والمعرضين عن الله قبل ما ربنا يتكلم عن حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قبل ما ربنا يقول العذاب بتاعهم شوف ربنا بيقول ايه وقل قل يا محمد وليقل المؤمنين من بعدك وقل وقل رب اما تريني ما يوعدون يا رب لما توريني العذاب اللي انت وعدتهم بيه رب فلا تجعلني في القوم الظالمين الله يعني كأن ربنا بيقول قول يا رب لما تعذبهم ما تعذبنيش معاهم يعني ايه طب ليه هنقول ليه يا جماعة ليه ربنا بي بي بي بيوجهنا للخوف الشديد لهذه الدرجة ده لدرجة ان ربنا بيقول لنا خافوا من العذاب اللي انا امرتلكم امرتكم انكم تروحوا تهددوا بيهم ده اخر الصورة بعد ما شوط الترهيب والنار ذكر في الاخر اخر اية وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رب ما تعذبنيش في ذنوبي وشيل الذنوب من عليا يا رب ليه الخوف الرهيب اللي في الصورة ده يا جماعة ليه ليه ده كمان شوف التنوع ده ربنا يجيب لك لفظ الخوف ولفظ الخشية ولفظ الوجل ولفظ الاشفاق ايه هو الخوف وهو الخشية ايه الفرق بين الخوف والخشية الخوف هو خوف خوف عقاب الله يعني النار والخشية هي خوف مقام الله الخشية خوف مع التعظيم الخوف هو ثمرة معرفة النار انما الخشية هي ثمرة معرفة الله عشان كده الخشية اعلى بكتير الخشية هي خوف مع تعظيم امال التقوى هي ايه التقوى ان الاتنين دول جواك وادوا الى انك انت عمليا بقيت بتتقي المعاصي في طريقك عشان ما تقعش في عقوبة ربنا امال الوجل هو ايه الوجل ده احساس ليلة الامتحان يا ترى هيحصل ايه وانت مذاكر وبتذاكر مش مش مذاكر يا ترى هيحصل ايه ويا ترى الدكتور هيقول لي ايه ويا ترى جاوب ولا لا ويا ترى افتكر ولا لا ولو ما افتكرتش هيحصل ايه اهو ده الوجل والذين يؤتون ما اتوا قاعدين يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحبوا ويعملوا الخيرات كلها وقلوبهم وجله بتترعش يا ترى لما هنعرض على ربنا هيقول لنا ايه وهيقبل مننا ولا لا طب ولو ما قبلش مننا طب ولو سالني على الذنوب اللي عملتها اقول له ايه طب لو ما غفرليش الذنوب بتاعتي هيحصل ايه طب وجل ارتعاش احساس ليله الامتحان احساس الطالب وهو جوه اللجنه وهو لسه داخل في اول دقايق وورق الامتحان بيتوزع ولسه ما يعرفش الاسئله اللي هيشوفها عارف اجابتها ولا مش عارف اجابتها من اللي ذاكرها ولا لا ده الوجل يا جماعه امال ايه الاشفاق بقى الاشفاق برضه يعني لما اقول لك انا مشفق عليك يعني انت صعبان عليا اهو الاشفاق ده طب يا ترى هيحصل فيا ايه لما ادخل القبر ويا ترى هيحصل بيا ايه لما اقوم من ال- من الصراط ويا ترى هيحصل ايه وانا بيتوزن اعمالي ده الاشفاق ربنا جاب الباقه الهائله دي من الفاظ الخوف عشان يقول لك قلب المؤمن ده لازم يبقى جنه مليانه باشجار الخوف والخشيه والوجل والاشفاق والخشوع والتقوى يبقى سوره المؤمنون من اهم صفات النموذج الخوف الشديد من الله قال له ده اسمها سوره المؤمنون المؤمن ده يعني من ضمن الجذر بتاعها من الامن انك انت مامن لربنا ايوه انا مصدقك يا رب انا مصدق ان كلامك ده هو الحق يا رب في امن امنت لله يعني ربنا هو مصدر امنك في الدنيا وفي الاخره قال له يعني كان ربنا بيقول لك عايز الامن خاف مني الكلمه بتاعت الحسن البصري ان الله الكلمه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول الاول ان الله لا يجمع على عبدين امنين ومخافتين من امنه في الدنيا اخافه في الاخره ومن خافه في الدنيا امنه في الاخره اهو ده عايز ربنا يامنك في الاخره وفي الدنيا خاف من الله ولو ما خفتش من الله ربنا سبحانه وتعالى لن يؤمنك في الدنيا ولا في الاخره عشان كده يا جماعه ال ال ال يعني اسم السورة المؤمنون ومع ذلك السورة مليانة كلام عن الخوف من الله لان دي من اخطر الصفات اللي بتكون النموذج من الصفات اللي بصفات النموذج اللي مذكورة في السورة وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون امة واحدة الوحدة ان احنا نبقى وحدة ان اللي بيبص لنا من بره ما يلاقيناش متنازعين ما يلاقيناش متفرقين لاحظوا ان في الصورة اللي قبلها على طول اللي قبل سورة المؤمنون سورة الانبياء ربنا قال برضه وان هذه امتكم امة ايه واحدة ربنا ذكر في الاتنين الامة الواحدة سورة الانبياء كانت بتتكلم عن ايه ها العبادة وسورة المؤمنون بتكلمنا عن ايه الدعوة الى الله النموذج اللي احنا هنخرج ندعو بيه الناس هنتكلم دلوقتي بتتكلم عن الدعوة ازاي وكلام الدعوة وقبلها صفات الدعوة كأن ربنا بيقول عشان تبقوا امة واحدة اللي هيوحدكم مع بعض الدعوة والعبادة يبقى عرفت احنا مختلفين ليه عرفت احنا متفرقين ليه لان احنا ناس فاضية لان احنا اصلا فاضيين لبعض انما احنا لو منشغلين بالدعوة والعبادة مش هنفضل بعض غير ان الدعوة بتوحدنا ليه والعبادة بتوحدنا ليه العبادة بتوحدنا لانها بتطهر قلوبنا وبتبنى قلوبنا ايمان فما فيش حقد ولا حسد ولا غل من بعض بقى فما حدش يكره التاني ولا يحد على التاني ولا يرفع باسم الدين هو الحقيقة انه انه حاسد التاني وحقد التاني انما باسم الدين يقول لك لا ده فلان كذا وفلان كذا و- وفي نفس الوقت لو اشتغلنا في الدعوة يا جماعة هنعرف المصيبة كبيرة قد ايه هنعرف البلوى كبيرة قد ايه لما ننزل ونشتغل في الدعوة هنعرف الواقع يعني كمية الضائع اللي فيه قد ايه فنبدأ بقى بعد ما كنت بقول لك ده انت بتعمل كذا وت- ونبدأ نتفرق مع بعض ده احنا يا جماعة لو كمان خمس تلاف يعني طيار اسلامي فوق الطيار بتاعنا مش هنكفي مقاس العالم ولا الصغور المفتوحه للدين يبقى الاثنين دول هم اللي بيوحدوا الامه يا جماعه الاثنين دول هم اللي بيوحدونا الدعوه والعباده عشان كده دايما بص الانسان اللي بيشيع الفرقه تلاقيه ضعيف جدا في الدعوه وضعيف جدا في العباده ليه ودايما بص للناس اللي بتتكلم عن الائتلاف وان احنا نبقى ايد واحده وقلب واحد تلاقوهم مجتهدين في الدعوه والعباده ليه هو ده كلام ربنا هو ده دين ربنا ربنا قال هنتوحد في الحالتين دول انما الوقت الواقع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بين زي اليهود كده والعياذ بالله الوقت تلاقي ده بيهدم ده فده يرد على ده بحد طب انت يا ابني هو انت ما ترد عليه ليه ليه ترد عليه هو اقدار وانت اقدار هو بيهدك تهده ده انت بتهد الدين كده الحل في هذا الواقع يا جماعه ان احنا نبقى طوفان من التسامح مع بعض طوفان من الحب مع بعض طوفان من الولاء الحقيقي اللي ربنا كلمنا عليه في القران مع بعض هو ده الحل في هذا الواقع يبقى يا جماعه هي دي صفات النموذج هو ده النموذج اللي احنا عايزين نبقى فيه الصفات الايمانيه دي والفهم ده والعزم ده والعبادات دي والفهم الصفات ده يا جماعه والتعامل مع الناس والانفتاح على الناس وخدمه الناس ورعايه امانات الناس وان احنا نبقى ايد واحده وقلب واحد ومؤتلفين وبنحب بعض الصوره دي نخرج بقى للناس ونشوف لما هنخرج للناس بهذه الصورة هيحصل ايه يا جماعة ساعتها يعني المجهود اللي احنا بنعمله يا جماعة احنا, احنا عايزين نرعب الناس من النار ببكائنا من خشية الله لما تقرأ آيات النار قدامنا قبل كلامنا عن النار عايزين نزاهد الناس في الدنيا بزهدنا فيها وحطنا ليها تحت جزمتنا قبل ما نكلمهم عن الزهد في الدنيا عايزين نشوق الناس للجنة بتضحياتنا عشان الجنة قبل ما نكلمهم عن الجنة يعني لما واحد يجي يكلم الناس عن الجنة جاي اكلمكم عن الجنة ولوق الطايرة ده ليه ده انا كنت بجاهد في سبيل الله نفسي ان انا الشهادة عشان ادخل الجنة بس للاسف لسه ما نلتهاش اي كلمة يقول عن الجنة هتبكيهم لما واحد يجي يكلم الناس عن النار وهو نفسه يبكي وهو بيتكلم خلاص بقى ده بكاء ده اكثر اثر في قلوبهم من الكلام بتاعه عن النار عايزين يبقى نموذج عشان كده انا احيانا لما يعني الواحد كان بيروح آه، بعض دروس القرى فتلاقي بعد ما الدرس خلص يقول لك ايه بتاع اداره المسجد حضرتك اتفضل عندي شويه ليه آه، عاملين لحضرتك عشاء بس كده عشاء ايه يا عم الشيخ عيب عليك ده انا هاجي اكل على حساب الناس احنا اللي جايين ندعو على الله نروح ناكل على حساب الناس ندفع الناس عشان يسمعونا واحنا بنتكلم عن ربنا ده احنا اللي نجيب الاكل للناس عشان الناس ترضى تيجي تسمعنا عن ربنا ده احنا يا جماعه اللي المفروض عايزين نبقى الصفات دي يا جماعه عايزين نبقى كده عشان فعلا الدين ينتشر في العالم كله طيب سوره المؤمنون بقى بعد النموذج اللي في الاول ده فكره النموذج الخطيره دي اللي هي اخطر فكره عايزين فعلا تتاصل عندنا ان احنا نبقى نموذج تبقى انت نموذج قدر ما تستطيع في كل مكان انت موجود فيه والنموذج خدوا بالكم مش معناه الاخلاق بس النموذج يعني الدين عندك والعباده عندك والدعوه عندك لان في بعض الناس يقعد يقول لك ايه الاخلاق الاخلاق خليك اخلاق وانت تكسب الناس لا يا حبيب قلبي مش الاخلاق بس اللي تكسب بيها الناس المنظومه دي على بعضها اما الناس تشوفك اخلاق وفي نفس الوقت تشوفك مؤمن وتشوف المصحف في ايدك والمصحف في جيبك وتشوفك عابد وتجتهد عليهم بالدعوه الناس ما بتتغيرش بالاخلاق بس الناس بتتغير بالصوره دي على كلها على بعضها مش بملمح واحد منها بعد كده بقى الصفات موجوده اخرجوا بقى الكلام الدعوه سوره المؤمنون لو انت عايز تعرف ترتيبها بقمه السهوله فكرته ظريفه قوي يا جماعه فكرته بيان دعوي درس دعوي عباره عن ايه اول حاجه نتكلم الناس فيها ايه في الدعوه نعم الله مش احنا اتعلمنا ده من سوره النحل اول حاجه نكلم الناس فيها في الدعوه نعم الله ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ربنا بقى الاول يقول يعني الكلام ده ربنا بيقوله عشان تاخده بعد ما تعرضه على قلبك تاخده تقوله للناس نعم ربنا على قد ما تعرف تتكلم عن نعم ربنا على قد ما ربنا يفتح لك القلوب ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين سلاله يعني حاجة اتسلت من وسط حاجة انت كنت وسط 300 400 مليون حيوان منوي ربنا سلك من وسطهم كأن ربنا بيقول لك شوف انا اكرمتك قد ايه انت كنت يعني 300 400 مليون واحد بيتخانقوا على حاجة وانا طلعتك انت من خلالهم شوف نعمتي عليك قد ايه شوف كان فرصة وجودك للحياة نسبتها قد ايه من سلالة ومن طين بعد كده شوف عملتك ايه من سلالة من طين وربنا برضه في سورة تانية قال من سلالة من ماء مهين يعني سلك يعني انت حاجة منتخبة من الطين مش اي طين وحاجة منتخبة من الحيوانات المنوية ولكن ما تنساش برضو ان هي اصلها كانت مني واصلها كانت طين فافتكر انا كرمتك قد ايه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين مين اللي عملك القرار المكين ده ده العلماء بيقول لك ان المرأة ممكن لو وقعت من الدور الثالث اي حاجة في جسمها تتكسر او تتخلع من مكانها الا الرحم من كتر التثبيت اللي ربنا ثبت فيه الرحم مين اللي خلق لك القرار المكين ده ثم خلقنا النطفة علقة والعلاقه بقت مضغه والمضغه بقت عظام والعظام بقت لحم لو بصيت على منظر الجنين في الشهر الثالث ولا الرابع ممكن تذهل ايه المنظر الوحش ده منظر صعب جدا لو انت كنت خرجت كده للدنيا كان بقى منظرك وحش قوي ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين شوف خليت شكلك جميل ازاي شوف عدلت لك شكلك ازاي شوف جملت لك وحسنت لك شكلك ازاي كل دي نعم ثم انكم بعد ذلك لميتون افتكر بقى ان بعد كل ده انت راجع ليش هحاسبك على نعمه نعمه القيامة ثم انكم يوم القيامة تبعثون من الحاجات الطريفة جدا في الايات هنا يا جماعة ان ربنا لما اتكلم عن الموت اكده بثلاث مؤكدات واما اتكلم عن البعث اكده بمؤكد واحد رغم ان الموت كل الناس يعني هتموت اه هموت طبعا طب انت هتبعث اه والله واحد هيقول لك اه واحد هيقول لك لا واللي بيقول ده اه ممكن يكون ممكن وممكن يقول شاكك قال لا يعني اذا اللي محتاج يتاكد ب 20 مؤكد هو البعث الموت مش محتاج تاكيد اصلا ربنا اكد الموت بثلاث ثم انكم انكم اهو بعد ذلك لا اللام بتاعت التوكيد او اللام بتاعت القسم اهي لام التوكيد لا ميتون ميت جت بال- بالصيغه الاسميه مش لا تموتون والكلمه الاسميه يا جماعه بتدل على الثبوت وبتدل على التوكيد انما مع البعث ثم انكم او ان اهو يوم القيامه لا تبعثون لا تبعثون بس طب مبعوثون اسميه لا تبعثون فعليه يعني ربنا اكد الموت بثلاث مرات ليه يعني انا لو ربنا ادانا اربع ساعات اكلم الناس فيهم عن الدين هتكلم ثلاث ساعات عن الموت وساعه عن يوم القيامه ليه لان يا جماعه الناس محتاجه الناس بتقول لك انا هموت بس مفيش حد في دماغه الناس عايزه قدام عينها كده يتحفر قدام عينها منظره وهو متكفن وبيتدفن في القبر طول ما المنظر ده قدامه هيزهد في الدنيا وطول ما المنظر ده قدامه هيخاف من ربنا وهيزهد في الدنيا الحقيره الزايله دي عايزين دايما الموت يبقى قدام عينينا عشان كده من الحاجات الجميله والله يا جماعه هي جميله جدا اشتري كفن وحطه في الدولاب بتاعك كل ما تيجي تفتح الدولاب تجيب قميص ولا تجيب بنطلون تشوف كفنك ليه اعملها بس وشوف قلبك هيبقى شكله ايه حط الموت قدام عينيك لان فعلا اخطر حاجه بتقلب كان الانسان انه يفضل فاكر الموت ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فوقكم يعني السبع سماوات ممكن يقعوا عليك لو ربنا غضب عليك طب ربنا بيهددنا ليه في وسط ايات النعم كان ربنا بيقول لك اوعى تفتكر ان النعم دي ملهاش ثمن وملهاش مقابل النعم دي انا ممكن اسحبها منك شوف ربنا بيقول لك ايه وانزلنا من السماء ماء بايه بقدر وان فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون انا ممكن اسحب النعم دي كلها منكم انا ممكن انا ممكن اطلعك جنين مشوه انا ممكن اعمل فيك اي حاجه يبقى افتكروا ان النعم دي عشان تقبل عليها وتشكرها مش عشان تعصاني بيها يبقى الشوط الاولاني شوط النعم ولكن زي الجو اللي عامل الصوره في ترهيب في النص يا جماعه بعد كده بقى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله اول كلمه الانبياء قالوها لقومهم ايه اعبدوا الله العباده مش الصوت كله بيتكلم عن العباده اول كلمه العباده هو اول امر ربنا امر به المؤمنين في القران كله يا ايها الناس اعبدوا ربكم العباده الاول اول حاجه العباده ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون شوفوا بقى ما احنا كلمنا الناس عن النعم انت فكرك ان هم مش هيردوا عليك هيبدا الجدل فبدا ثلاث صفحات صوت الانبياء بيقولوا لقومهم نفس الكلام وقومهم بيجادلوهم وبيردوا عليهم الفكره الاساسيه في الجدل هي ايه في فكره يا جماعه عشان نفهم اهل الباطل بيحاربوا الحق ازاي ازاي بيحاربوا الحق بيقولوا سيدنا نوح ايه ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ده عايز يتكبر عليك ده له مقارب خبيثه من ورا الدعوه دي هو الكلام بتاعه حتى لو جميل بس خدوا بالكم المقارب الخبيثه بتاعته ده دول طلاب سلطه ده دول طلاب فلوس ده دول طلاب لم الناس حواليهم يبقى يريد ان يتفضل عليكم قال لا احنا ما سمعناش في الكلام ده قبل كده شوفوا الايه اللي بعدها ان هو الا رجل به جنه ده مخه في حاجه ده حتى سلوكياته مش سويه ده حتى ما هوش منضبط ده حتى لما تشوفوه في الشغل بتاعه تحس ان هو بيعمل واصحابه بيقولوا عليه كذا والناس اللي يعرفوه قالوا عليه كذا ده حتى شخصيته قبل ما يلتزم كان شخصيه مريبه كده هو من قبل ما يلتزموا الناس دول وهم ناس بيحبوا الدنيا وناس غير منضبطين فهم لقوا الدين هيحقق لهم مقاربهم فدخلوا نطوا على مقاصدهم من خلال ايه من خلال المرجحه بتاعت الدين بقى هي اللي اتنططهم عليه هو ايه ده يا جماعه انتوا تلاحظوا ان هم ما بيهتموش في الدين ده بيهتم ما بيهتموش في الدعوه ده بيهتموا في الداعيه اصل ما يعرفوش يهتموا في الدعوه هيهتموا في ايه هيهتموا في ايه ابو سفيان لما هرقل قال له بيدعوكم ليه بيدعونا لصله الرحم وبيدعونا للم هيقول ايه ما هو بيدعونا للاخلاق وبيدعونا للايمان وبيدعونا للعباده وبيدعونا للحب هيهتموا في الدين ازاي انت المدخل بتاع خدمه الدين انت اللي ممكن يتهدم الدين من خلالك ازاي يا اما يفتنوك بالشهوات تبقى انسان غير ملتزم يا اما يستغلوا اخطائك لو انت ملتزم بقى او بتشتغل للدين وينشروها في الصحف والمجلات والفضائيات والاذاعات وكل حاجة عشان يقولوا شوفوا اهو ده الدين بتاعهم بقى او شوفوا اهو حتى لو ده هو الكلام جميل ده الاسلام عظيم بس هم مش دول هم المسلمين مش دول ده الالتزام جميل بس مش هم دول هم الملتزمين يبقى هدمك يبقى عليه العوض خلاص يبقى هدم الدين بطريقة ذكية يبقى ربنا في الجدال بتاعهم بين لك ان خد بالك ان مدخلهم لهدم الدعوة هو الداعية طب لما ربنا بقى علمنا ان احنا نرد ما احنا هنرد طبعا هنسكت ما هم يقولوا كلمة هنرد بعشرة اعملوا على مكانتكم انا عاملون واحنا نسكت عشان ديننا ده اغلى حاجة حاجة عندنا شوف ربنا بيقول ايه بقى بعد صوت الجدل بتاعهم بيعلمنا نرد عليهم ازاي وان هذه امتكم امة واحدة اخر الصوت بتاع الانبياء وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا قصاد ال- ال- الوحدة بقت التقطع كل حزب بما لديهم فرحون قصاد الخوف والخشيه من الله بقى قصاد التقوى المطلوب منها بقى الفرح بالمعاصي آه، ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا ده انتم مش عارفين بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يشعرون لا تشعروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم ايه ده يا جماعة ربنا قبل ده الايات اللي بعدها شوفوا ادي ايات اهو ربنا بيقول لهم هيحصل فيكم ايه عاقبة التكذيب اللي بيكذب بالدعوة دي بيحصل فيه ايه ربنا قبل هو الاول هم شتموا في الداعية قبل الدعوة ربنا رد على الدعوة قبل الداعية اوعى تصدرك اوعى شتمته فيك تخليك ترد عن نفسك يا عم ولا يجرمنكم شقاق ان يصيبكم يا عم اكرهوني يا عم انا انسان وحش بس هتروحوا جهنم لو ما سمعتوش الكلام ده بس هتضيعوا الجنه لو ما سمعتوش الكلام ده بس عمركم هيروح حضر لو ما سمعتوش الكلام ده بس هينكل بيكم في الدنيا قبل الاخره لو ما سمعتوش الكلام ده واخدين بالكم من الفكره يا جماعه واخدين بالكم من فهم من الفهم اللي احنا بنستقي من القران في فن الدعوه وفن الجدال انا وحش يا سيدي يا عم لما اصحابك يقولوا لك انت وحش وانت يا عم انا وحش تودوا نفسكم جهنم يا عم انا هروح مش عارف الله اعلم ربنا يوديني فين انت تودي نفسك النار ليه يبقى الرد على الدعوه اولا ما تستدرجش ما تردش عن نفسك ثم الداعيه بقى افلم يدبروا القول ام لم يعرفوا رسولهم ام يقولون به جنه الا انتوا ما سمعتوش اللي بيقولوا انتوا انتوا صم ما بتسمعوش انتوا مش عارفينه انتوا ما بتشوفوش انتوا مش شايفين النور اللي على وشه مش شايفين الصدق اللي في كلامه والصدق اللي في ملامحه اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب النور اللي على وشه ام يقولون به جنه انتوا بتقولوا عليه مجنون ازاي ام تسالهم خرجه هو انت طلبت منهم دنيا لازم الداعيه يا جماعه لا يطلب الدنيا على الاطلاق من ورا دعوته يبقى ربنا رد على الداعيه بعد ما رد على الدعوه رايي بقى عكس اللي هم عملوه معانا ليه ليه عشان نتعلم ازاي نرد على من يجادل بعد كده هي مشكله الناس دي ايه جدل فعلا لا مشكلة الناس ان قلبها مقفول يبقى اذا البيان الختامي في الصورة ثلاث صفحات الله والدار الاخرة طرقات عن نعم الله طرقات عن ايات الله طلقات من مدافع الدار الاخرة على قلوبهم الله والدار الاخرة ليه عشان ربنا يعلمنا افهم ازاي تفتح قلب اللي قدامك لازم يبقى المعاني دي في قلوبنا وفي نفس الوقت لازم نعرف نتكلم عن الله وعن الدار الاخرة لان هو ده اللي بيفرق الداعية عن داعية هو ده اللي بيفرق اخ اصحابه التزموا عن ايديه من واحد تاني قاعد يكلمه ما التزموش عن ايديه لان ده فعلا عارف يتكلم عن ربنا وده مش عارف يتكلم عن ربنا مش عارف هو ده بيقرا وده بيسمع ولكن ده هو اي كلمه تيجي في دماغه وخلاص عشان كده ربنا يا جماعه الشوط الاخراني عن الله والدار الاخره ده شوط الدعوه بقى يبقى اذا بدأنا كلمناهم عن النعم جدلونا وشتموا في الدعاء في الدعاء قبل الدعوه فقمنا احنا ردينا عن الدعوه قبل الدعاء وبعد كده في الاخر طلاقات عن الله والدار الاخره يبقى صوره ال- ال- المؤمنون كده ترتبت ازاي ان الاول صفات الدين وبعد كده كلام الدين كان ربنا بيعلمنا ازاي نبقى دعاه ناجحين اول حاجه النموذج ثم بيجي الشوط الاخراني بقى اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو شوط الله والدار الاخره قل هو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون تخيل لو انت كنت عايش ما بتسمعش وما بتشوفش ما بتتكلمش تخيل كانت حيبه شكلها ايه شوف نعم ربنا قل هو الذي ذرأكم في الارض مين اللي جابك هنا ولا تحشرون شوف ربنا وشوفوا نعم ربنا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون الارض دي بتاعت مين سيقولون لله بتاعت ربنا طب اطلع معاهم اكثر بقى من الارض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله طب اطلع معاهم اكثر قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله فكرهم رجوهم بانك تحسسهم عظمه ربنا قد ايه فكرهم بعظمه ربنا في الارض وبعد كده عظمه ربنا في السماوات وبعد كده عظمه ربنا في العرش اللي اعظم من الارض والسماوات وبعد كده كل ده خلق فكرهم بعظمه ربنا في الامر وفي ملك الامر لعل قلوبهم تلين لسه ما لانتش برضه هد قلوبهم بالاخره حتى اذا جاء احدهم الموت سلسله الدار الاخره ورا بعضها يا جماعه اول حاجه الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ارجعون صيغه الجامعه اهي يعني بيتوسل بتعظيم الله يا رب رجعني يا رب كلا الكلمه بتنفجر في وجهه كالقنبله وهو محفور في تابوت القبر ومحبوس فيه كلا انها كلمه هو قائلها لن تقبل التوبه في هذه اللحظه ابدا توبه بعد فوات الاوان ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون محطوط في الحبسه دي اليوم القيامه لا تعرف ترجع ولا تعرف تطلع قال لك فاذا نفخ في الصور المشهد الثاني من مشاهد القيامه بقى الحلقه الثانيه من حلقات الدار الاخره يوم القيامه بقى بعد الموت يوم القيامه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يتساءلون ليه من الذهول اللي هم فيه مش عارفين يتكلموا مش عارفين ينطقوا مش عارفين يسالوا عن ايه من الذهول اللي هم شافوه من التعذيب اللي هم شايفينه قدام عينهم بيسجر من اجله فمن ثقلت موازينه ده احنا دخلنا بعد مشاهد القيامه بعد مشهد البعث مشاهد القيامه والميزان بيتوزنوا فيه وربنا قال فمن ثقلت موازينه مش ميزانه ميزان هيتوزن فيه عملك وحسناتك وسيئاتك وميزان هيتوزن فيه قلبك زي حديث البطاقه اللي الراجل قال لا اله الا الله بيقين طيش ال 99 صاحبه سيئات انت اليقين بتاعك والمقامات اللي في قلبك تطيش كام صاحبه سيئات يتوزن قلبك ويتوزن كمان جوارحك لصاق عبد الله بن مسعود في الميزان اثقل عند الله من جبل احد ايدك دي طاعت بقى ربنا قد ايه لسانك ده اتكلمت بيه عن ربنا قد ايه عينيك دي بكيت فيها من خشيه الله قد ايه ودنك دي سمعت بيها قران قد ايه جسمك ده خدمت بيه ربنا ودين ربنا قد ايه ارهقت وتعبت قد ايه عشان ربنا سمعت من احد الدعاء مره وهو بيتكلم بيقول لي انا باجي احيانا اخر اليوم مش قادر بقي بيوجعني لساني بيوجعني يعني تخيلوا من مره حسيت بقى قبل كده دي ان لسانك من كتر الكلام عن ربنا ودين ربنا وجعك انت تساوي قد ايه عند ربنا يبقى فمن ثقلت موازينه تساوي قد ايه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون دخلنا في الحلقه اللي بعدها النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون بيقعد يتلفح وشه وشه ده اقرب حاجه يتلفح بالنار لغايه ما يتكلح لغايه ما يبقى شكله مشوه لدرجه ان النظر الى وشه يبقى عذاب بعد كده الحلقه اللي بعد كده حلقه التبكيت النفسي والايلام النفسي بعد الايلام المادي الم تكن اياتي تتلى عليكم مش كنتوا بتسمعوا مش كان في ناس قاعده تدي وتتكلم عن ربنا وكان القران نازل لكم واذاعه القران الكريم مشغله القران وبرامج الدين 24 ساعه الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون مش كنتم بتسمعوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني ايه يا جماعة اما معناها قضاء وقدر يا رب انت اللي كتبت كتبت عليهم كتبت عليكم اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا سؤالا اشمعنى دول بقى اشمعنى دول ما غلبتش عليهم شقوتهم لا ده انتوا اللي كنتوا ضلال ده انتوا اللي كنتوا اهل زي خدوا بالكم يا جماعة ربنا لما بيحج الكفار يوم القيامة بيحجوهم باهل الدين والايمان بيقول لهم كانوا قدامكم اهو ما عملتوش زيهم ليه ما مشيتوش وراهم ليه انا عايزك تتخيل لو ربنا كان بتوع اوروبا يوم القيامة وقال لهم كفرتوا ليه هيجيب المسلمين ويقول لهم ما كانوا قدامكم اهو ولا يقولوا له يا رب ده دول اللي كرهونا في الاسلام ده دول اللي خرجونا من الاسلام ده دول اللي شوهوا صورة الاسلام الله انزلنا الى الارض لكي نكون حجة الله على خلقه فاذا نحن حجة للخلق على الله سبحانه وتعالى شوفوا يا جماعة احنا الوقت حجة لله على الناس ولا حجة للناس على الله احنا بننفر الناس من الدين ولا احنا بنقدم للناس نموذج بيبهر الناس بالدين وبيعرف الناس عظمة الدين احنا ان الاتنين غلبت علينا شقوتنا ممكن معنى غلبت علينا شقوتنا برضه يا رب شهواتنا هزمتنا يا رب ضعفين اتهزمنا قدام شهواتنا ورغباتنا ونزواتنا يا رب اتهزمت قدامها ليه كان الدين سهل وناس ما اتهزمتش ايه قدام شهواتها وتختم الصورة على وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يعني اوعوا تفتكروا ان العذاب اللي انا بقول لكم عليه ده انتوا بمعزل عنه ولا ممكن ما تتعذبوش بيه ابدا لما جبريل وميكائيل خافوا من ربنا بعد طرد ابليس فقال لهما الله سبحانه وتعالى في الاثر الاسرائيلي لماذا قال يا رب نخاف ان يحدث معنا كما حدث معه قال الله فهكذا فكونا خليكوا كده لازم تفضل خايف الكلمة اللي احنا بنكررها كتير واتقوا النار التي وعدت ايه للكافرين اوعى تفتكر انها مدام للكافرين ولا اول الاية ان الذين كفروا سوف نصليهم نارا لا يا حبيبي انت نفسك مخاطب بنفس الكلام وممكن تواجه نفس الكلام ولازم يمتلئ قلبك بالخوف من الله حتى يؤمنك الله في الاخرة ولازم تبقى نموذج عشان الدين ينتصر يا جماعة الدين مش هينتصر الا لو النموذج قام يا جماعة الدين مش هينتصر ولا هينتشر ولا هيقوم الا لو بقى في نموذج العالم كله لما يشوفه ينبهر بيه وبقى الملتزمين نموذج غير الملتزمين لما يشوفوه ينبهروا بيه وبقى الدعاء نموذج الاخوة لما تشوفوا تنبهر بيه لما نبقى احنا نموذج فعلا الناس كلها هتتأثر بينا كزرع اخرج شطأة زي زرع زي ساق خرجت الفروع بتاعتها احنا الساق والناس اللي بره الفروع لما تلاقي الفروع مسوسه اعرف ان الساق مسوسه احنا المسلمين الساق والكفار الفروع بتاعتنا لما تلاقي الفروع مسوسه يبقى المسلمين برضه ساق مسوسه يبقى احنا عايزين نبقى ساق سليمه عشان اي حد يطلع مننا واي حد يشوفنا فعلا يبقى نموذج وينضم الى النموذج اللي بيبرز عظمه دين الله سبحانه وتعالى السوره الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها سو بعد سورة المؤمنون سورة الايه سورة النور سورة النور سورة خطيرة جدا حتى من اسمها كده اسمها النور تخيلوا لما ربنا يسمي سورة كأن دي اللي هتنور لك طريقك يعني ربنا من اولها بيقول لك السورة دي خطيرة جدا يسميها لك النور عشان يعرف لك انها هتنور لك طريقك وفي نفس الوقت يحط لك قبلها صور مكية وبعدها صور مكية وهي مدنية عشان تدخل وانت قلبك مشحون بالايمان فيها في ايات الجنة والنار فتقدر تنفذ الاحكام اللي فيها عشان تقدر تنفذها وفي نفس الوقت يدخل لك دخله غريبه جدا سوره النور ما فيش اولها الف لام ميم ولا كاف يا عين صاد ولا زي ما فيش فيها مقدمات على طول سوره انزلناها وفرضناها الزانيه والزاني ليه لما اجي لك بيتك إيه بقول لك ايه ده كذا حصل طب اقعد بس اجيب لك حاجه ساعه ما فيش وقت الموضوع خطير اهو الصوره بتقول لك كده الموضوع خطير وفي نفس الوقت المقدمه بتاعتها بتقول لك ده مرسوم ملكي نازل من الملك اسمع سوره انزلناها مين اللي نزل دي الملك انا اللي نزلتها محدش يجي يقول ده انا كنت بحسبها واحد تاني اللي قالها وفرضناها يعني خدوا بالكم كل اللي في الصوره دي فرض عليكم محدش يجي يقول لي ده يا رب كنت بحسبها سنه وانزلنا فيها ايات بينات كلها واضحه محدش يجي يقول لي يوم القيامه ما كنتش عارف يا رب وما كان ما كنتش فاهم يا رب مرسوم ملكي من اول الصوره محدش له حجه في عدم الاستفاده وعدم اتباع اوامر هذه الصوره صوره النور اسمها النور ليه بتنور لنا حياتنا يا جماعة ازاي صورة النور بتكلم بتنور لنا قلبنا بالايمان وبتنور لنا عقلنا بالايه بالفهم يبقى الحاجة الجديدة اللي في صورة النور اللي احنا لازم نستفادة منها الفهم النور لما يجي ازاي المجتمع بتاع المدينة قعد شهر كامل يلف حوالين نفسه بسبب كلمة قالها عبد الله بن ابي بن سلول اتهم فيها شرف السيدة عائشة ازاي ازاي المجتمع يلف حوالين نفسه كان قدامكم الطريق انكم تحموا المجتمع ما هو المنافقين عايزين الزنا ينتشر في المجتمع ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا ربنا نزل سورة النور عشان نفهم حاجتين مهمين قوي يا جماعة لو جم نور الفهم هيجي وعشان نور الايمان يجي نتكلم الاول عن نور الفهم ايه نور الفهم بقى ازاي فهمنا ينور اول حاجة ربنا بيعلمنا ازاي نحصن المجتمع سورة النور بتعلمك بتوريك تشريع ربنا ده معجز قد ايه ازاي المجتمع يتحصن في جريمة زنا نعمل ايه في جريمة الزنا انا عايزك تتخيل معايا يعني انا فكرت اجيب ورقة وارسمها بس يعني ايه يعني ما كانتش هتبان قدام ال- قدام الجميع انا عايزك تتخيل ان مسجد السلاب ده بيت وان الناحيه دي منه ثلاث ابواب فيها ثلاث شبابيك يعني البيت ده كله مقفول بس فيه ثلاث شبابيك في ناحيه واحده البيت ده جواه واحده يبقى البيت ده اهو جواه واحده قاعده اهو متمكيشه ومتزوقه ده الواحده قاعده جواه والبيت ده مقفول من كل الجوانب بس فيه ثلاث شبابيك او اربع شبابيك مفتوحين خلاص يبقى بيت جواه واحده ده الملمح الاول الملمح الثاني فيه شبابيك الشبابيك دي واقف عليها ناس ثلاثه كل واحد طالع قرنين من راسه معايا دول هنعرف هما مين دلوقتي وبره البيت ده حضرتك واقف انت واقف بقى انت بره البيت ده يبقى في اربع ملامح في الصوره هم ايه الملامح دول البيت اللي جواه واحده ده رمز الزنا اللي هو لو دخلت هنا خلاص الزنا حصل والشبابيك دي المداخل اللي لو انت دخلت منها توصل في الزنا والعياذ بالله السكك اللي بتؤدي الى الزنا واللي واقفين ولهم القرون دول دول الاعداء اللي قاعدين يخططوا عشان يخلوا الشباب يقعوا في الزنا عشان الشباب تبوظ والدنيا تضيع وما عادش يبقى في رجاله واللي واقف بره ده انت اللي مطلوب ان الفتن دي كلها معموله عشانك واللي مطلوب انك من جوه تبقى محصن حتى لو الابواب اتفتحت والشياطين دي كلها راحت والمراه قالت لك هيت لك برضه ما تقعش في هذه الجريمة ابدا الصورة يا جماعة اول شوط فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يبقى اذا من واحد ل 11 ده الشوط الاول الاجراءات العقابية ضد جريمة الزنا ده رقم واحد الشوط اللي بعد كده ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ربنا كلمنا على المنافقين وعن الشيطان وخطوات الشيطان يبقى تاني شوط الاعداء اللي عايزين يدخلوك عشان تزني والعياذ بالله الشوط الثالث اللي بعده يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ادب الاستئذان و و و ده الاجراءات الوقائية المداخل اللي لما بتغيب في المجتمع بيحصل ان الطرفين بيتقابلوا مع بعض في زينتهم يبدأ جريمة الزنا نوصل ليها والعياذ بالله يبقى ده الاجراءات الوقائية ضد وقوع جريمة الزنا بعد كده الله الله نور السماوات والارض مثل نوره اللي هو نور الايمان كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه زجاجة يبقى اذا ده نور الايمان ايه العلاقة ما بين الاربع اشواط دول الشوط الاولاني اللي هو العلاج العقابي اللي هو اللي يوصل جوه هنا للبنت ده يحصل له ايه يبقى ده العلاج العقابي خدوا بالكم اللي هيعمل الجريمه ده يحصل فيه ويحصل فيه ده رقم واحد الشوط الثاني اللي هو بيبين لك الاعداء بتوعك ده معرفه الاعداء ومعرفه اساليبهم ازاي بيشيعوا الفاحشه في المجتمع ده الشوط الثاني الشوط الثالث الاجراءات الوقائيه ازاي نقفل الشبابيك دي عشان ما يبقاش فيه مدخل ال- ال- الزنا يقع منه الشوط الرابع العلاج الجذري بقى العلاج الايماني العميق اللي مفيش علاج انجح منه ولا اقوى منه ازاي النفوس من جوه تبقى مع الله سبحانه وتعالى شايفين اتلمت ازاي يا جماعه شايفين الشموليه اول الشوط اول شوط بيكلمك يقول لك ايه الزانيه والزاني فاشلده الزانيه الاول هي السبب هي اللي فتحت الباب البنت هي اللي بتفتح الباب الاول عشان كده هي اللي تذكر الاول فاشلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رأفه مش رأفه الرأفه اللي هي صفه الرأفه عموما الرأفه يعني لحظه رأفه لحظة واحدة بس ولا لحظة ولا جلدة في المية تاخدك بيه رأفة بواحد من الاتنين وانت بتجلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر الزاني لا ينكح الا زانية او هم؟ مشرك والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ربنا قرن ما بين الزاني والمشرك ليه لان او ما بين الزانية والمشرك ليه لان الشرك ان في حق لله اديته لغير الله وهو العبادة الزنا ان في حق للزوج المرأة ادته لغير الزوج فالاتنين ربنا قارنهم مع بعض بعد كده لو زوج دخل لها مراته والعياذ بالله بتزني او او بيحصل عملية التلاعن ربنا قال لك ان هي تقسم اربع مرات ان هي صادقة والخامسة تقول ايه علي غضب الله والع- والعياذ بالله عليها غضب الله ولا عليها لعنة الله لو كانت كدابة ها عليها غضب الله لو كانت كذابة طب هو يحلف اربع مرات ان هي كذابة والخمسة عليه اللعنة ولا الغضب اللعنة طب ليه هو لو افترى عليها يبقى ملعون يا جماعة لان انتوا عارفين المرأة اللي زوجها بيفترى عليها ده معناها ايه معناها ان بتطرد من رحمة المجتمع الناس يعني لو حد يعرف حادثة من هذه الحوادث المرأة بتتعطل على المجتمع خلاص ما عادش حد بيكلمها ولا حد له دعوة بيها ولا ولا ولا اللي بيفترى على زوجته حتى لو كذاب والعياذ بالله للاسف في مجتمع عدم التثبت اللي احنا عايشين فيه يبقى زي ما طردها من رحمة المجتمع يطرد من رحمة الله اللي هي اللعنة طب وهي ليه تهدد بالغضب الغضب ده انا لما اغضب عليك ولله المثل الاعلى خلاص انا اغضب يبقى خلاص استنى لكمية استنى خبطة استنى ركلة خلاص هتتضرب خلاص اهو يبقى الغضب ده هو مقدمة العقاب يبقى تهديد بالعقاب بتاع الدنيا كأن ربنا هدده بالطرد من الرحمة دنيا واخرة وهددها بعقوبة الدنيا قبل الاخرة عشان يبقى كل واحد جزاؤه من جنس العمل يبقى ده الشوط الاول ربنا بيقول لك اوعى هيحصل لك ده لو انت ايه دخلت جوه الشوط التاني مين اعدائنا يا جماعة ثلاث اعداء العدو الاول ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم اللي هم مين ها المنافقين اللي ربنا قال في الاخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة عايزينها تشيع تلاقي الجرائد الصفراء بتاعتهم والجرائد بتاعتهم لازم صور نساء ملياها ولازم صفحاتها مليانة صور والعياذ بالله كلها بتثير الشهوات ليه هو عايز يع- الفاحشة تشيع ويعمل شيخ بقى ويلبس لك بقى إيه لبس الشيوخ ويقول لك ده للاسف ده عملوا احصائية وسط شباب الجامعة لقوا ان 95% من شباب الجامعة وقعوا في السنة هو لا 95% ولا حتى 5% ولا 5% ما احنا عارفين الشباب وعارفين عارفين ومحتكين بالشباب ولا 5% امال هو بيجيب الاحصائيات دي ليه اللي للاسف بعضنا بيجيبها ويقولها في الدروس بتاعته ليه بيجيب الاحصائيات دي عشان يحسس الشباب ان مفيش امل عشان الثابت اللي بيدعو الى الله يقول مفيش امل يحبط ويقعد في بيته وعشان المتذبذب اللي مش عارف يقع ولا لا يقول لك ما هي ضايعه ضايع وكله ضايع اشمعنى انا يقع وعشان الضايع اللي بيقع فيها يقول لك كله كده الحمد لله مش انا لوحدي ويثبت شايفين الفكر بتاعهم يعني لدرجه ان هو يعمل انه بيتعثر على الدين عشان يضيع الدين والعياذ بالله العدو الثاني يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تاني عدو ليك الشيطان المنافقين قبل الشيطان اه المنافقين قبل الشيطان تاني عدو ليك الشيطان وربنا قال خطوات واحده واحده طب بس بص طب بس اقف طب بس اتمشى طب بس كلمها والعياذ بالله تلاقي اخره الموضوع زنا والعياذ بالله خطوات الشيطان يوقعك واحده واحده ما يجيبكش مره واحده ابدا عشان ما يصطدمش بيك الشيطان عنده فقه تغيير يا جماعه الشيطان عنده فن دعوه عالي قوي بيعرف ازاي يستدرجك واحده واحده يبقى تاني واحده الشيطان تالت واحده ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لما واحد اتكلم على بنت سيدنا ابو بكر اتكلم على السيدة عائشة فسيدنا ابو بكر كان بيديه في حادثة الافك كان بيديه معونة قطع معونته ربنا قال له لا ما تقطعهاش ده اتكلم عن بنتي ما تقطعهاش ليه يا جماعة دوس على نفسك عشان ربنا يبقى تالت حاجة بتقف بينك وبين ربنا النفس تالت حاجة بتسول لك المعصية النفس تالت عدو ليك النفس يبقى ربنا جاب لنا التلات اعداء المنافقين والشيطان والايه والنفس التلات اعداء اللي انت يجب انك تحذر منهم والوسيلة بتاعت كل واحد ايه المنافقين ازاي هيشيعوا الفاحشة بالاسلوب اللي احنا قلناه طب الشيطان خطوات واحدة واحدة طب نفسك ده هو اللي ظلمني تقعد تبرر لك وتديك اعذار دوس عليها بالجزمة وقول اغفر اغفر للناس عشان ربنا يغفر لي المشكلة دي الحاجة التالتة بقى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها مش دخول البيوت هجم كده الوقت يا جماعة الناس هي اللي عندها كده عادي تدخل البيت تلاقي اخت صاحبك قاعدة في الانتريه انت يا بنت بتعملي ايه ما تحتاجي بقى ما تعدي عادي وده صاحبي بيتكلم اختي ايه المشكلة واحد ايه السلوكيات دي هي اللي بتؤدي للانحراف او لو دخلت فجأة هجمة على البيت لقيت واحدة مثلا يبقى الحاجات دي اللي بتؤدي للانحراف الانحراف طب بعد كده يبقى دي الاجراءات الوقائية اول حاجة اداب الاستئذان ده ربنا سماها الاستئناس ما تدخلش غير لما تحس ان هم عايزينك تدخل فعلا يعني اخرج لك كده اقول لك اه السلام عليكم ازيك يبقى مش عايزك تدخل يبقى ما تدخلش ممكن في جوه اي حاجة في جوه اي ظروف ما, ما تدخلش يبقى اداب الاستئذان بعد كده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم غض البصر ويحفظوا فروجهم هنا حفظ الفرج يا جماعة مش معناه عدم الوقف الزنا بس يا جماعة ده اجراءات وقائية يا جماعة اساسا العادة السرية الوقائية وما شابهها حفظ الفرج هنا الحاجات الوقائية وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الواحدة برضو تغض من بصرها والاخوات اللي لابسين خمار ونقاب يغضوا من بصرهم ده لازم زيهم زي غيرهم في بعض النساء فاكرين ان هم عادي بالنسبة لهم وفي بعض النساء وللاسف الشديد وهم بيدخلوا مساجد تلاقي عينيهم برضو ما ينفعش يا جماعة هذا الكلام ما ينفعش لا انت ملتزمة زيك زي الراجل بالظبط عليك تكليف غض البصر ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الحجاب الشرعي اللي من اخطر الحاجات الوقائية إيه الحجاب الشرعي يا عم الشيخ اللي ما تتعرفيش منه انت تخينة ولا رفيعة هو ده الحجاب الشرعي يا جماعة بس هي الكلمة اللي انت عايز تلم بيها كل الشرطة الحجاب الشرعي ما تتعرفيش منه انت كبيرة انت تخينة انت رفيعة انت ملا انت مش هو الحجاب اللي ما يبينش هو ده الحجاب الشرعي شوفي هتسموه ايه بقى اي اسم هيبقى ده الحجاب اللي ربنا نزله في القرآن الاية اللي ربنا قال للمؤمنين خدوا بالكم من فتنة النساء كانت سطر يا جماعة الآية اللي ربنا قال للنساء فيها ياخدوا بالهم وينضبطوا كانت تسع سطور ونص كأن المرأة اخطر عشر مرات من الرجل في مثل هذه الفتنة المرأة خطر عشان كده ربنا في الاخر بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون الآية الوحيدة اللي ربنا امر فيها بالتوبة الجماعية ليه لان الذنبين اللي مذكورين في الصورة قبلها هم ايه البصر اطلاق البصر وحادثة الافك اللي هي الغيبة ومفيش ولا واحد مننا ما وقعش في الاثنين دول مفيش بني ادم وقعش في الاثنين دول فربنا امر بالتوبه الجماعيه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الايامى كل واحد ملوش زوج هو ده الاي اي واحد ملوش زوج اي يبقى تيسير الزواج وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا العفاف حتى يغنيهم الله من فضله يبقى مساله العفاف وتحرير العبيد لان العبد ده بدل ملوش كرامه يعني واحد ملوش كرامه تتوقعوا ان هو هيحافظ على نفسه ان ما حدش يقول عليه زنا ولا ما زناش ما تتوقعوش هذا الامر طبعا يبقى ده الاجراءات الوقائية ثم بعد كده العلاج الجذري الله الله نور السماوات والارض اللي هو ان ربنا ينور لك قلبك بالايمان انا عايزك تلاحظ حاجه مهمه جدا يا جماعه انا عايزكم تلاحظوا عظمه الشريعه الاسلاميه انا كان نفسي اتكلم معاكم عن عظمه الشريعه الاسلاميه ولكن انا هخطف خطفه واحده بس كده يعني من مشاهد مبهره في الصوره ربنا بيقول ايه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لو عبد من العبيد اللي عندك جالك قال لك انا عايز اتحرر انا هديك 10000 جنيه كل شهر 1000 جنيه سيبنا اروح اشتغل واجيبهم لك وابقى حر وافق بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا يبقى الاسلام مع تحرير العبيد بس بشرط ان العبيد يبقى فيهم خير يعني ايه لما جت الامم المتحدة بعد 1400 سنة وقررت اول ما انعقدت سنة 1945 انها تحرر العبيد جميعا بلا اي شرط كل العبيد بقوا احرار قال لا ايه الرحمة دي الاسلام قال حرروا بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا ايه الفرق يا جماعة في التشريعين ايه ليه الاسلام حط القيد ده ما هو الوقت دي واحدة بنت 20 سنة كانت بتاكل وتشرب وكانت ما تعرفش تعمل حاجة في حياتها فجأة قالوا لها انت حرة أو انا حرة اروح فين ده انا اصلا من بلد تانية ممكن كمان و- واتأثرت في حرب ولا جيت في حرب ولا ولا اسرتي مشردة في البلد اروح فين دي هتبقى ايه دي هتبقى بو... ده هتروح تعمل بيت والعياذ بالله ممارسة فاحشة طب الشاب اللي طلع ده ما كانش يعرف يعمل اي حاجة في حياته ولا معاه مهنة ولا عنده دين ولا اتربى على الدين لما يقولوا فجأة انت حر طب انا ما اعرفش اعمل حاجة ولا حد راضي يشغلني انا كنت بشتغل في البيت مقابل ان انا اكل واشرب لا ده هيروح يبقى حرامي عشان كده تحرير العبيد الفوري ده بيؤدي الى خروج بؤر فساد في المجتمع عشان كده العبيد اللي اتحرروا لغايه دلوقتي في السعوديه وفي وسط افريقيا وفي امريكا نفسها اكتر ولايات متخلفه في امريكا ولايه السود والشوارع لغايه دلوقتي في السعوديه اسمها شوارع السود ناس متخلفه تعليميا ودينيا وكل حاجه وجنوب افريقيا وسط افريقيا زي ما انتم شايفين وفي جنوب افريقيا السود هم اكتر ناس متخلفين هناك ليه لانهم اتحرروا فجاه انما ربنا قال عايزين تحررهم فعلا بقى بجهد دوله مش بجهد فرد اعملوا مؤسسات تاهيل مهني ومؤسسات تربيه دينيه لهؤلاء العبيد وبعد كده حرروهم يبقى الاعظم شريعه الاسلام ولا الشريعه الثانيه ولا الشريعه الحديثه طب ما العبيد كده احنا حطينا شرط صعب عليهم مش صعب ما هو لما واحد يلاقي اخوه وصاحبه العبد الثاني ده اتحرر عشان كان بيصلي في المسجد ومعاه حرفه يقول لك انا كمان اتحرم حرفه وانا كمان اصلي في المسجد ما دام دي السكه بقى يبقى انا هعملها يبقى بهذه الطريقه بنخرج ناس صالحه في المجتمع شتان شتان ما بين شرع الله وما بين وما بين شرع الشرع الكافر الان شرع ربنا يا جماعه شرع ربنا العظيم احنا دلوقتي بنقول الاجراء العلاج العقابي والعلاج الوقائي ومعرفه الاعداء والوقايه منهم والعلاج الجذري مين في اي شرع عمل الكلام ده ايه الشرع اللي عمل الكلام ده بل في اخر الصوره ربنا يقول لك ايه الاستئذان داخل البيت بقى الاجراءات الوقائيه داخل الاسره الطفل يدخل على ابوه وامه امتى وما يدخلش عليهم امتى واما يكبر يستاذن امتى وما يستاذنش امتى والمراه اللي بلغت القواعد من النساء تحط الحجاب ولا ما تحطش الحجاب وقواعد الاستئذان وقواعد ليه قواعد الاستئذان ديت ما هو حتى جوه البيت في شرع في التاريخ كله وصل من وقايه المجتمع وحصانه المجتمع لهذه الدرجه عشان كده اواخر الايات دي كلها ايه كذلك يبين الله لكم الايات كذلك يبين الله لكم اياته كذلك يبين الله لكم الايات ايات مش احكام ده ايات يا جماعة الاية دي يعني الدليل المبهر على عظمة ربنا وعلى صدق القرآن دي ايات يعني لازم لما تسمع الاحكام دي نفس الاحساس اللي يجي في قلبك لما تبص للسماء والسحاب والمطر والشجر والفراشات والسمك الملون نفس الاحساس من تعظيم الله اللي بيجي في قلبك يجي في قلبك لما تشوف الاحكام دي تقول ما اعظم شرعك يا رب انت شرعك عظيم يا رب انت شرعك محكم يا رب سورة النور يا جماعة بتقول لك شرع ربنا عظيم قد ايه ومحكم قد ايه ومترابط قد ايه وشامل قد ايه يبقى مصدر الفهم مصدر النور هو القرآن الحاجة التانية انها بتنور لك قلبك بالايمان الله نور السماوات والارض مثل نوره مثل نور الايمان المصباح الجميل القلوب الرهيب اللي لو ربنا حطه في صدرك هتنور لبلد كاملة القلوب اللي الفتيلة بتاعته منورة والزجاجة بتاعته اللي هي قلبك الفتيلة اللي هي فطرتك منورة مشتعلة والزجاجة اللي هي قلبك ده زجاجة ده كوكب دري ده الزجاجة دي منورة زي بالظبط نجم السماء المهول لما بينور ومحطوطة جوه مشكاة بتحفظ النور وبتكثفه عشان النور يبقى ايه يبقى مكثف ومجمع كده ومركز وفي نفس الوقت يعني يعني كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يعني اذا المصباح اللي ربنا حاططه لك جوه صدرك الفتلة منورة والازازة اللي حواليها المنورة وكمان صدرك لامم النور ده ومجمعه ما بيتشتتش وما بيتبددش وكمان فوق كل ده في مصدر متصل للوقود اللي هو القرآن الشجرة المباركة القرآن المبارك اللي بيمد قلبك بالايمان وبيجدد الايمان في قلبك باستمرار القلوب ده لو عند خمسة بس مننا ممكن يفتحوا مصر ده كلها ممكن يفتحوا العالم الاسلامي ده كله ممكن يقلبوا الالتزام ويقلبوا ويقلبوا المعصية في العالم ده كله ليه لان ده يا جماعة قلوب ممكن ينور بلد كاملة بس لو موجود في ايه موجود في صدرك عشان يبقى الكلام عملي النور ده يجي منين يا رب ربنا قال لك مصدر النور هو ايه شوفوا يا جماعة عشان اللي عايز يبقى جوه قلبه قلوب منور اللي عايز فطرته تبقى فتنة متوهجة بالايمان وعايز قلبه يبقى كوكب دري من شدة انارة الايمان وعايز صدره يبقى صدر حاول النور ما يبددوش ما يسمعش النهاردة كلام عن ربنا بكرة النور يضيع وي... لا ده الكلام بيتجمع جوه قلبه اللي عايز يبقى قلبه متصل دايما بالنور ومشحون دايما بالنور اللي عايز يبقى هو منور ومنور للناس جميعا اللي عايز سكته تبقى منورة بهذا النور في طريقه الى الله قدامه ست طرق ايه هما الستة تحطهم ست حلقات في ودانك وتكتبهم ست كلمات قدامك على المكتب اللي انت بتقعد عليه ايه هما رقم واحد الافتقار الى الله لن يأتي هذا النور الا بالله شوفوا سورة النور بتقول لك ايه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يعني يا رب يعني مالكش امل غير في ربنا يعني عايز النور ده من عند الله اطلبه من الله وخلي قلبك متعلق بالله تركت الابواب كلها اليك يا رب فوجدتها ملأى حتى اذا تركت باب الافتقار وجدته مهجورا محدش بيدخل على ربنا من الافتقار للاسف يا جماعه الطريق التاني والباب التاني اللي بيوصلك الى هذا النور اللي بينور لك قلبك وبينور لك حياتك وطريقك ويخليك مصباح بينور للدنيا كلها القرآن يوقد قلبك بيوقد نور الايمان في قلبك بيوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية التوازن والاعتدال والنور اللي بي- بيسطع على الشجرة ليل نهار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نقطة زيت ممكن تنور الفتيلة نقطة قرآن ممكن تنور قلبك آية واحدة يدخل معنيها في قلبك تنور لك حياتك احنا مش عايزين نفهم القرآن كله انا عايزك تخرج تقعد قدام آية تقرا فيها ساعة لو دخلت قلبك هتقلب لك حياتك الصحابة في منهم ناس ضحوا بحياتهم عشان الاسلام وما كانش نزل من الاسلام غير صفحة او صفحتين بس كانوا دخلوا قلوبهم يا جماعة يبقى عايزين الفتيلة تشرب الزيت عايزين قلبك يشرب القرآن ومش شرط الفتيلة تشرب الزيت كله ده لو شربت نقطتين زيت بس هتنور وهتتوهج يبقى اذا ما تقعدش تقرا تقرا تقرا وخلاص لا عيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى تاني حاجة القرآن تالت حاجة النور ده فين يا رب كمان يا رب في بيوت اذن الله ان ترفع المساجد قعدتك الوقت انت الوقت الفيشة بتاعت الشاحن محطوطة تصدق بقى ولا لا اه والله يا جماعه احنا الوقت كلنا محطوطين في الشاحن يا جماعه قاعدين نتشحن وانت قاعد كده بس المساجد اقعدوا في بيت ربنا يا جماعه احنا مش طايقين بيت ربنا يا جماعه يعني انا اسف في اللفظ بس دي حقيقه ان واحد منا بيدخل بيت ربنا عاي- امتى يخرج بقى امتى يخرج لا اقعد كده حتى والله من الحاجات الجميله للطلبه جرب انك تذاكر في المسجد جرب كده انت وزن ورد مذاكرتك مثلا من العصر مثلا اللي عايز تذاكر العصر المغرب ادخل المسجد او ذاكر في المسجد اقعد في المسجد خل عود نفسك انك انت تأنس بجوار الله احنا في جوار الله احنا في بيت الله مش بيت الله اهو إيه، انا انا لو جيت لبيتي تلاقيني ولله المثل الاعلى ربنا احنا في معيه الله الوقت يا جماعه عود نفسك انك تقعد في معيه الله وفي معيه الملائكه اللي ماليه بيت ربنا وبتعبد في بيت ربنا يبقى ادمان المساجد انك تقعد في مساجد ربنا طب بيقعدوا في المساجد يعملوا ايه بقى رقم اربعة العبادة قوة العبادة يسبح له فيها بالغدو والاصال جلسة الضحى وجلسة قبل المغرب بساعة جلسة الضحى يا جماعة على الاقل جلسة الضحى دي انت واحد زي لازم تبقى ورد ثابت في حياتك في حياتك حاجة ثابتة كده اوراد العبادة جلسة الضحى اذكار المساء قيام الليل لازم طب انا دلوقتي راجل طالب طب انت طالب من المغرب للعشاء ما بتفتحش حاجة ولا بتلحق تذاكر وعمال تطلع من صلاة المغرب بتكون العشاء اتنامت اقعد من المغرب للعشاء في الجامع مستتقل تعبد ربنا في بيت ربنا ليه خلي عندك انس بالله يا اخي يبقى رابع حاجة العبادة وقوة العبادة خامس حاجة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال لا هم سابوا التجارة والبيع يا رب لا بس ما تلهوش بيها يعني ايه يا رب يعني الموازنة ما بين الدين والدنيا في حياتك الدنيا ما تطغاش على الدين خدوا بالكم يا جماعة في الناس كذا نوع في منهم نوع دنيا بس ده ضايع ده قلبه ده في كمية شهوات يوم ما تبلى سريرته امام ربنا الله اعلم بالخزي اللي هيبقى فيه وفي واحد الدنيا هي كل حياته ولكن بيجي يحضر مثلا درس في النص يعني دنيا وبعد كده درس في النص وبعد كده يرجع للدنيا ده مد ربنا حاجة بسيطة يعني كل اسبوع ساعة مثلا فالدنيا محوطة بالدين من جميع نواحي في حياته فهو قاعد في الدين بيفضل في ذهنه مشغول بالدنيا وواحد الدين هو اللي محوط بالدنيا زي دول كده جلسة الغدو اللي هو بيبقى قاعد جلسة الضحى وبعد كده اذكار المساء بالليل ما بينهم الشغل بتاع الدنيا المذاكرة الدراسة التجارة يبقى الدين هو اللي محوط بالدنيا فيفضل وهو في الدنيا قلبه معلق بالله يبقى لو الدنيا هي اللي حوطت الدين مش كفاية هيفضل قلبك في الدين معلق بالدنيا ولو الدين هو اللي حوط الدنيا دايما الدين هو المبتدا والمصاب قلبك في الدين هيبقى ايه قلبك في الدنيا هيبقى معلق بالله سبحانه وتعالى الحاجة السادسة والاخيرة مصادر النور ده الم ترى ان الله يسجي سحابة ثم يؤلف بينه انت بتشاف السحاب وهو حتت جنب بعض كده وبعد كده تكبر تبقى سحابة كبيرة ثم يجعله ركام السحاب الركامي ما انت شايف المطر وهو نازل من السحاب جميل ازاي فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ما انت شايف البرد وهو نازل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ما انت شايف البرق يكاد سنة برقه يخطف بالابصار يقلب الله الليل والنهار ما انت شايف اية الليل والنهار وادخل ده في ده وادخل ده في ده والله خلق كل دابة من ماء في اللي ماشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وفي اللي بيمشي على بطنه ما انت شايف التنوع والابداع في خلق الكائنات التدبر في خلق الله التدبر في خلق الله يا جماعة انك تبقى انسان متدبر يا جماعة الكون بيبث في القلب ايمانيات لا تقل عن الايمانيات اللي بيبثها القرآن في القلب ابدا دي ايات الله المقروءة ودي ايات الله المنظورة الكون ده يا جماعة ممكن يوصلك للاسف انا بقول لكم القرآن وان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا حتى لما بنقرا ما نعرفش شهر رمضان وبنقرا وخلاص كده بسرعة لا نقرا صح بقول لكم الافتقار وهو اكتر باب مهجور الى الله بقول لكم التدبر واي منطقة خلوية الوقت تروحها تلاقيها فاضية الا لو واحد فلاح ولا واحد نازل ي- ي- جاب الحمار بتاعه يلم شوية خلة ولا حاجة مفيش حد قاعد يتدبر ليه الناس زهدت في التدبر في خلق الله ليه ليه تسود في التدبر ليه الابواب الستة دي بقت ابواب مهجورة يبقى اذا المصادر الستة للنور رقم واحد الافتقار افتقار القلب الى الله رقم اتنين الاتصال الوثيق بالقرآن ان قلبك يشربه يشربه فعلا وحقيقي والاتصال المستمر بالقرآن رقم ثلاثة المساجد انك انت تأنس بجوار الله في المساجد حتى الدنيا ممكن تذاكر في المساجد الحاجة الرابعة العبادة ان يبقى ليك اوراد عبادة بتحوط الدنيا الحاجة الخامسة الانضباط في التعامل مع الدنيا ان الدين يبقى هو اللي محوطها عشان ايه عشان يفضل قلبك فيها معلق بالله فتؤجر عليها زي ما بتؤجر على العبادة الحاجة السادسة التدبر في خلق الله التدبر في معجزات الله الباهرة في الكون التدبر في ايات الله اللي بتسلسل القلب بس لما تحس بيها لما تروح كده بعد خمس ست مرات جلسات تدبر هتلاقي قلبك خشع بالظبط زي ما قلبك بيخشع في القرآن بعد خمس ست مرات قراءة بالمجاهدة وتختم سورة النور بآية غريبة جدا وهي قول الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه السورة كت- كلها بتقول لك استأذن قبل ما تدخل البيوت استأذن من والدك ووالدتك قبل ما تدخل عليهم الاستئذان داخل البيوت وخارج البيوت فيك يعني ادب الاستئذان ده حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن مؤدب في كل حاجة والدين كله بالنسبة له معاملاته مع الناس ومعاملاته مع الله كلها متخلق فيها بنفس الاخلاق فبيقول لك الاستئذان مع رسول الله اوعى تستأذن لما يكون المسلمين محتاجينك اوعى تتخلى عن الصغر لما الدين يحتاجك طب يا رب ده احنا كنا قاعدين نتكلم في الموضوع وفجأة خرجنا في موضوع تاني عارفين عاملة زي ايه بالظبط يا جماعة عارفين خاتمة سورة البقرة سورة البقرة عليها كام عن الربا ونتكلم عن الاحكام ونتكلم عن الطلاق ونتكلم عن الانفاق والمؤمنين بيدعوا يا رب اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وفجأة انت مولانا في ايه فانصرنا على القوم الكافرين تحس انك انت فجأة فقت كده وايه ده احنا كنا الوقت ايه يعني بنتكلم في شوية احكام وشوية ايه اللي رجعنا للقضية الكبيرة قضية نصرة الاسلام وقضية التمكين للدين اهي خاتمة النور عاملة زي خاتمة البقرة كده فجأة تلاقي نفسك رجعت دين الدين محتاجك وانك لازم تقف على الثغر واوعى تتخاذل عن نصرة الدين وانك انت لو تخاذلت عن نصرة الدين يبقى ده ذنب محتاج ان الرسول يستغفر لك زي ما ربنا امره في اخر الصورة استغفر للي بيستأذنوك كأنك انت عملت ذنب بالظبط ان الدين محتاجك وانت تخاذلت عنه او حتى رحت ساعة واحدة عما ترجع له تاني ايه اللي خر... ايه اللي دخلنا الجو الرسالة والدين والقضية والدعوة والتربية واقامة الدين في الواقع والجهاد ايه اللي يا رب دخلنا في القضية دي عشان تاخد بالك ان كل ده عشان ده ده كل ده انت بتتربى وبتتمتن عشان الهدف الاعلى اوعى تنسى في اي لحظة هدفك الاعلى وهو انك انت ما تموتش غير وانت زي مصعب كده الراية بتاعت لا اله الا الله مرفوعة فوقك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك